العدا والشرع للراس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، بفضل الله ده الدرس الأخير آه، في هذه السلسلة اللي احنا بدأناها سريعا مع بعض آه، الذنوب وأثرها على الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة والعقوبات المتوالية على عباد الله سبحانه وتعالى اللي عصوا ربنا سبحانه وتعالى وتخطوا الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لهم وقد ايه هم أوذوا إيذاء شديدا ونزلت عليهم عقوبات كثيرة ومتنوعة سواء في الدنيا أو في قبورهم أو يوم القيامة الدرسين اللي فاتوا اتكلمنا على عكس هذا الصنف من الناس اتكلمنا على الصنف الثاني الصنف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه الصنف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه بالصحة والعافية وسلامة الصدر وسعة الصدر وانشراح القلب و- وقرة العين الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى رأى منها أنها قدمت الحسنة فكان الله سبحانه وتعالى آه، فعله معهم يعني مش رد, مش رد إليهم الحسنة بحسنة مثلها ولكن أعطاهم الله سبحانه وتعالى خيرا منها كما قال ربنا تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش الخير ده قد إيه ولا صورته إيه علشان الإنسان مننا وهو بيصنع الحسنة يبقى عالم كويس جدا إن الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى سيعطيه له بعد فعله الحسنة يعني خير عظيم جدا جدا جدا وكثير جدا جدا جدا وسبحان الله لا يدري العبد أين سيصيبه هذا الخير أو متى سيصيبه هذا الخير ولكن لابد أنه يعلم أن الحسنة البسيطة اللي قدمها دي أن ربنا سبحانه وتعالى هيكافئه عليها وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى شكور في بعض الأوقات قال لنا أنتوا هتقدموا حسنة هخليها بعشرة هردها لكم بعشرة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وترى ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا لا ده أنت لو جبت الحسنة ه- هديك خير 700 ضعف اللي عملته 700 ضعف اللي عملته جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بها 700 نا- 700 ناقة يوم القيامة أنت ممكن الحسنة تاخد قصادها حسنة وممكن الحسنة تاخد قصادها 10 وممكن الحسنة تاخد قصادها 700 وفي بعض الأوقات الحسنة يعني أنت ما تعرفش بقى الخير اللي هيت- هترد قدر الخير اللي هيرد لك بسبب هذه الحسنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب خلاص بغير حساب زي مثلا الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن- كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به في بعض الروايات كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا ثواب الصيام قال إذا كان كل عمل صالح الحسنة بعشرة أو بسبعمية لا إلا الصيام الصيام له أجل تاني خالص خالص علشان كده لابد إن احنا نوضح لنفسنا يا جماعة خدوا بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى شكور ومعنى ان ربنا سبحانه وتعالى شكور انه هيقبل منك عملك اللي هو اعانك اصلا عليه هيقبل منك هذا العمل الصالح اللي انت عملته ولما يردوا ليك إيه، انت مش متخيل الرد ده هيبقى عامل ازاي انت مش متخيل اكرام ربنا سبحانه وتعالى ليك ممكن يكون بايه ممكن يكون اكرام ربنا ليك بحاجه انت ما كنتش متوقعها مثال على ذلك الحديث المشهور الذي ذكرته لكم قبل ذلك مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر أنا عايز بس أركز في الحديث ده على جزئية معينة بسيطة خالص إن أنت ممكن تعمل الحسنة تلاقي عطاء ربنا ليك على خلاف ما كنت تتوقع تماما ده تلاقي ربنا ادالك حاجة أنت ما كنتش متخيلها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة نادى بعضهم على بعض هلموا هذه بغياتكم فيحف بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا فيسألهم ربنا هو أعلم كيف وجدتم عبادي الناس اللي راحت حضرت المسجد الدرس في المسجد دول كيف وجدتم عبادي الناس اللي قاعدة في بيوتها بتسمع دلوقتي الدرس كيف وجدتم عبادي فيقولون يا رب وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهلونك الناس دي كانت راحة المجلس ليه حضرتك الآن جدد نيتك حضرتك الآن جدد نيتك قاعدين قدام المجلس دلوقتي ليه ليه فيسألهم ربنا عز وجل وهو أعلم وماذا يريد عبادي قالوا يا رب يريدون الجنة الناس دي طالبة الجنة هو قاعد دلوقتي رغم ان عنده شغل الصبح وتعبان ومتبهدل طول النهار بس هو قاعد للدرس دلوقتي هم لا يريدون إلى الجنة قال الله عز وجل وهل رأوها فيقولون لا يا رب فيقول الله فكيف إذا رأوها طب لو شافوا جنتي كان الوضع هيبقى إيه فتقول الملائكة يا رب لكانوا أشد طلبا لها يا رب فيقول ربنا وهو أعلم كيف وج... و... ومما يتعود عبادي وعبادي قاعدين دلوقتي يسمعوا الدرس ليه قاعدين دلوقتي أو راحوا المسجد يسمعوا الدرس ليه ومما يتعوذ عبادي قالوا أي رب يتعوذون من النار فيقول ربنا وهو أعلم وهل رأوها قالوا لا يا رب فيقول الله فكيف إذا رأوها ولو شافوها كان هيبقى الوضع إيه قالوا لكانوا أشد تعوذا منها يا رب لكانوا أشد تعوذا منها يا رب فيقول الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم بقى أحبابي من اللي أنا عايز أقوله بقى أوصل له إن ده كان رايح الدرس علشان يخش الجنة ويبعد عن النار فكان ربنا سبحانه وتعالى إنه كريم من جاء بالحسنة فله خير منها فقال ربنا تبارك وتعالى أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيت لعبادي ما يرجون وأما انتهم ما يخافون تخيلوا يا جماعة واحد ربنا كتب له الجنة بمجلس علم بس شفتوا عطاء ربنا يعني دخل الجنة انه حضر مجلس علم واحد أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيت لعبادي ما يرجون وأما انتهم ما يخافون ومش كانوا جايين الدرس عايزين الجنة ويبعدوا عن النار آه خلاص ده لهم ده لهم ده عطاء ربنا بمجلس علم ممكن يكون خمس دقايق خمس دقايق بس حضرتهم انت في المسجد مش كده بقى يعني خدوا بالكم اللي أعظم من كده بقى فيقول ربنا سبحانه أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم يرجون الجنة وأما أنتم مما يخافون أي نار خدوا بالكم بقى من كرم ربنا سبحانه وتعالى فله خير منها وغفرت لهم ذنوبهم وغفرت لهم ذنوبهم هو ده تعامل ربنا دايما مع أهل الطاعة ده تعامل ربنا دايما معاكي زوجك بيأذيكي أنت صبرتي أنت ما تعرفيش أصلا ربنا سبحانه وتعالى لما يرد ليكي أو لما ربنا يشكرك على الحسنة دي هيشكرك ازاي سبحان الله تلاقي ربنا جعل أولادك ليكي قرة عين ليكي في الدنيا والآخرة هي كده هي كده من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لا ده دي في آية إنما الآية المرجوة بقى من جاء بالحسنة فله خير منها هو ده المرجو الآن هو ده المرجو الآن إن إحنا بنتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى إن ممكن الإنسان مننا إنه يعمل عمل بسيط جدا جدا جدا ممكن يكون العمل ده ما تحركش بجسمه ولكن اتحرك بس بقلبه تلاقي كل حاجة اتغيرت عايز أضرب على ذلك مثال عشان أخش بقى على أثر الطاعة في الآخرة عايز أقول لكم يا جماعة قتل المائة نفس لما راح للعالم بعد ما قتل مائة نفس وقال لي أنا ليه قال له أنا ليه توبة قال له طبعا مين ده اللي يقفل باب التوبة عنك ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالتفت الرجل بقلبه الراجل الآن لا ايده اتحركت ولا رجل اتحركت ده هو بس قلبه خلاص قال أنا أنا رايح للناس الصالحين دول أنا رايح للناس اللي بيعبدوا ربنا دول بس هو قدم حسنة هو خد خطوة بس مع ربنا سبحانه وتعالى وإن كانت الخطوة دي مش خطوة محسوسة ده خطوة بالقلب إن قلبه التفت ساب الأرض دي وراح الأرض دي الراجل ده لما ربنا سبحانه وتعالى تعامل معاه انتوا مش متخيلين كرم ربنا سبحانه وتعالى هل تتخيلوا أحبابي إن ربنا لما يتعامل مع الشخص ده يتعامل معاه بالكرم ده إن مجرد التفاتة قلب تكون النتيجة كلها إن ربنا يغير نواميس الكون للملائكة قيسوا ما بين الأرضين وربنا يأمر الأرض دي تقرب شوية ودي تبعد شوية يقيسوا الراجل ده لأي الأرضين أقرب يلاقوا الأرض الطاعة تقبضه ملائكة الرحمة يخش الجنة بس ده كله ليه ده لانه عمل عمل بسيط جدا انا نفسي اقدر اعيش معاكم ونعيش كلها مع بعض مع الايه دي من جاء بالحسنه فله خير منها من جاء بالحسنه فله خير منها سبحان الله ان الانسان من النهارده يطلع خمسة جنيه هو محتاجها لواحد مريض او فقير سبحان الله سبحان الله ابنه هو مروح البيت يقول سبحان الله يقول لي انا ابني جاي بيقول لي والله العظيم انا كنت هموت عربيه كانت هتمسحني من على وجه الارض كده وسبحان الله انا ما اعرفش ايه اللي حصل وازاي ربنا سبحانه وتعالى نجاني هو ده من جاء بالحسنه فله خير منها ربنا ذكر لقوم يونس ايه عجيبه جدا في القران قوم يونس عصوا الله سبحانه وتعالى وكفروا به وعاندوا يونس عليه الصلاه والسلام ولم يؤمنوا به كان به مرسل من عند الله عز وجل كانت النتيجة أن يونس تركهم وخرج يونس عليه الصلاة والسلام سابهم وخرج والقصة المعروفة اللي أنا ذكرتها لكم الأسبوع الماضي ولكن أنا عايز بقى أوصل لكم جزئية معينة جدا إن ممكن العبد مسرف جدا على نفسه ممكن الأخت مسرفة جدا على نفسها ياما أهلكت نفسها مش هقول صغائر كبائر ياما وقعت نفسها والعياذ بالله في معاصي يعني والله العظيم الواحد منها بس يعني يغلق باب العفو في وشها ولكن ده إذا كنا بنتعامل مع بشر إنما لما نكون بنتعامل مع رب سبحانه وتعالى كريم قال لنا من جاء بالحسنة فله خير منها أم كفرت بالله وكفرت بالنبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لها ومع ذلك لما خرج يوسف بعد ما هددهم ما خرج يونس بعد ما هددهم بالعذاب بعد ما هددهم بالعذاب كانت النتيجة ان هم بينهم وبين بعض اتكلموا ايوه يا جماعة ده يونس خرج وهو هددنا بالعذاب اذا العذاب هينزل علينا فكانت النتيجة ان علمائهم قالوا لهم يا جماعة اطلعوا على رؤوس الجبال واخرجوا الى الطرقات وفرقوا بين المرأة وولدها وفرقوا بين الزوج وزوجه وبين الاب وولده وادعوا الله سبحانه وتعالى واجأروا اليه لعله يرى من قلوبكم الصدق قال الله سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا خدوا بالكم من اللي جاية دي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ربنا ادالهم حاجتين قال عمر رضي الله عنه ويفسر هذه الآية قال عمر إن الله عز وجل آذنهم بالهلاك فلما خرجوا على رؤوس الجبال ودعوا الله سبحانه وتعالى اسمعوا اللي جاية دي فلما رأى الله من قلوبهم الصدق بس الله سبحانه وتعالى لم يرى منهم إلا الصدق في القلوب إنهم خلاص سيؤمنون بالله سبحانه وتعالى فلما رأى الله عز وجل من قلوبهم الصدق هي دي الحسنة اللي قدموها كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى قال كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا العذاب اللي كان نازل علشان يمسحهم من على وجه الأرض كما أهلك الأمم من قبلهم كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني رفع عنهم العذاب ومتعهم إلى حين متعهم إلى أن ماتوا متعهم إلى أن ماتوا يبقى رفع العذاب ونزل الخير بمجرد إيه مجرد حسنة إن قلبهم بس راح لربنا بس سبحانه وتعالى رأى الله, رأى الله تبارك وتعالى من قلوبهم الصدق بس كانت النتيجة أم أمنت أم أمنت رفع عنهم العذاب ربنا سبحانه وتعالى متعهم في الدنيا ويوم القيامة ما شاء الله لكتب على النعيم اللي يدخلوه بسبب إيمانهم بنبيهم وإيمانهم من قبل ذلك طبعا بربهم تبارك وتعالى هو ده المعنى اللي أنا عايز أأكد عليه من جاء بالحسنة فله خير منها ممكن الخير ده أنت ما تشوفوش في الدنيا أنا يمكن ذكرت لكم أمور كثيرة جدا جدا جدا من الأمور اللي ممكن نشوفها ثوابا للحسنة اللي الإنسان عملها ولكن والله يا أحبابي ممكن الإنسان مننا يظل يعمل الصالحات ولا يرى أثرها في الدنيا وأنا أقول لمثل هؤلاء أبشروا فإن الخير سترونه حتى لابد في الآخرة الناس اللي ما شاء الله لو كواتب الله عايشة ليلة نهار مع القرآن الناس اللي ما شاء الله شايفها في القطورات وهي جاية من المحافظات ماسك المصحف أنا والله العظيم يعني سبحان الله أنا لن أنسى أبدا منظر شفته النهاردة لأحد إخواننا الأحباب أنا صليت في المسجد عندي صلاة الفجر وراجع بالعربية كده المسجد بعيد شوية وراجع بالعربية كده فلقيت أخ في مسجد في المنطقة عندنا اللي, احنا اللي أنا ساكن فيها مسجد بيتأخر شوية أو مش شوية بيتأخر كتير قوي في الإقامة فسبحان الله أنا راجع بالعربية ولقيت أخ ما شاء الله يعني واخد الطريق ماشي على رجليه وماسك مصحفه وعمال يقرأ في الشارع والله العظيم المنظر ده بصراحة هزني جدا بقول سبحان الله أهل القرآن دول لما بيقابلوا ربنا يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيديلهم خير من اللي هم كانوا بيعملوه الناس ما شاء الله طلبة العلم اللي حافظت على مجالس العلم والقرب من العلماء يوم القيامة لما بيشوفوا الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديلهم والله العظيم أحبابي فعلا بنقول إحنا محتاجين إن إحنا نقدم الحسنات الآن لأن عطاء ربنا وكرم ربنا وشكر ربنا على الحسنة دي والله العظيم لن يتخيله إنسان وأنا كل ما بقف مع الأحاديث اللي النبي بيتكلم فيها عن إكرام ربنا للي جاء بالحسنة في الدنيا والله العظيم أكاد أقول سبحانك يا رب والله العظيم كل يوم أزداد أقول يا رب فعلا أنت كريم يا رب أنت كريم ليه؟ ده, ده عمل عمل بسيط جدا وعمل هو أصلا يعني المفترض يعني ان هو يعمله ومع ذلك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وضع في قلبه الطاعة وهو اللي أعانه على الطاعة وشرح صدره للطاعة والطاعة دي الإنسان اللي عملها عملها عشان ينجو ومع ذلك تشوف كرم ربنا سبحانه وتعالى ليه حاجة لا يتخيلها إنسان سبحان الله كلمتكم عن أثر الطاعة عند موت الإنسان واتكلمنا عن أثر الطاعة في قبر الإنسان اليوم بقى نتكلم عن أثر الطاعة والعبد في, في أهوال القيامة أهوال القيامة الآن الناس كلها خرجت من القبور سبحان الله من جاء بالحسنة فله خير منها مت مت يعني أنا مش عايزك تستقل أبدا ركعتين أنت بتصليهم بعد الدرس ومش عايزك تستقل أبدا أنك تمسك مصحفك وتقرأ قرآن ومش عايزك تستقل أبدا جنيه تديه لفقير أو مسكين ومش عايزك تستقل أبدا أنك في يوم من الأيام عدت قدامك بنت جميلة وأنت غضيت النظر عنها مش عايزك تستقل أبدا أنك تسافر من بلد لبلد علشان تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما تستقلهاش لأنك لما تشوف إكرام ربنا سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء يوم القيامة والله العظيم لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا من كرمه لهؤلاء يوم يلقونه والله العظيم لظللنا سجودا نبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى شوقا لهذا اليوم ولظللنا والله يا أحبابي طيلة حياتنا عابدين طائعين راكعين ساجدين منيبين مخبتين إلى الله بسبب ان احنا محتاجين الإكرام ده بسبب ان احنا محتاجين الإكرام ده ان يوم القيامة انا شايف قدامي ناس بتبكي دما حسرات كده على زمان ان هم ضيعوا الحسنات ما عملوش حسنات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وبيصور لينا ان اهل النار في النار لا يبكون ألا إن بكاءهم الدم الناس دي ما بتبكيش دموع ده الناس دي بتبكي دم بتبكي دم على ساعة مرت عليهم ما عبدوش فيها ربنا سبحانه وتعالى مرت عليهم لأن هم يعني اتعرضت عليهم طاعة وسابوها إن الناس دي سبحان الله يعني ألا إن بكاءهم الدم اسمعوا أنا بيقول إيه ألا إن السفن لو أجريت في دموعهم لجرت شوف بقى تخيل ايه قدر الدموع دي اللي هي عماله تنزل لهم دموع دماء دماء, دماء يعني دمعهم بكائهم تحسرهم دم دم لو جبنا سفينة عظيمة كبيرة جدا تمشي في في في أنهار الدموع بتاعتهم دي حسرات كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ربنا بيوريهم عملهم حسر عليهم إنما أهل الطاعة ما شاء الله نقول بالله أهل الطاعة أصلا بتمر عليهم النار كده وهم مش خايفين زفير النار وصوت النار والناس كلها مرعوبة من جاء بالحسنة فله خير منها الأخت اللي ما شاء الله اللي كانت أختنا أختنا اللي لابسة برضه وستريتش في الشارع ما شاء الله الأكوات بالله لما تغير ده وتاخد قرار وتقول من النهاردة أنا هغير ده وهلبس اللبس اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضيه يكون راضي عنه أختنا الكريمة دي يوم القيامة النار تعدي عليها كده زميلتها اللي كانت معاها بنفس البدر ونفس الاسترتش سبحان الله دي بتبكي دم ودي ما شاء الله لا تسمع زفير ولا هي خائفة ولا مرعوبة ولا أي حاجة ده موعود ربنا سبحانه وتعالى لمن جاء بالحسنة أنا موقن إن أخواتنا النهاردة ربنا يا رب يحفظهم اللي في المدن الكبيرة زي القاهرة وزي اسكندرية وهنا وهنا وهنا اللي الواقع بتاعهم واقع كله تبرج إن أخت تخرج من الواقع ده وتلبس حجابها حجاب يكون بما يرضي الله سبحانه وتعالى أنا على يقين هي لو شافت كرم ربنا ليها في أرض المحشر يعني أنا ببقى على يقين ان هي هتغير حياتها كلها مش هتغير لباسها بس مش هتغير هدومها بس مش هتغير اللبس اللي بترتديه بس مش هتغير الملابس اللي بترتديه لا والله خالص خالص ده انا على يقين ان هي هتغير يعني حياتها كلها اذا رأت كرم الله عز وجل لها يوم القيامة علشان كده انا بهدي لكل اخواتنا المتبرجات هذه الآية واقول لها بالله عليكي مش ده يستحق انك تغيري ملابسك مش ده يستحق انك تغيري البادي والاسترتش مش ده يخليك تخرجي من حياة النادي والاولاد والبنات والرفقة السيئة لطاعة ربنا انك تقدمي حسنة واحدة بس في ملابسك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا سبحانك يا رب سبحانك يا رب لا يحزنهم الفزع الأكبر لا لا من قبلها من قبلها أتي بجهنم ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك تزفر الزفرة يعني كما قال كعب لما عمر بن الخطاب قعد مع كعب الأحبار وقال له يا كعب خوفنا ربنا يا كعب فقال أعلم يا أمير المؤمنين اعلم يا أمير المؤمنين أن لجهنم يوم القيامة زفرات والله يا أمير المؤمنين إذا زفرت زفرة واحدة فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجثى على ركبتيه يقول يا رب يا رب يا رب سلم سلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا خدوا بالكم بقى إن الذين سبقت لهم من الحسنى الناس ما شاء الله أصحاب الطاعات والحسنات أختنا المتبرجة خدي الآية دي لك النهاردة علشان تغيري من حالك إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون هي بعيدة عنهم أصلا بعيدة عنهم هم مش شايفينها وسبحان الله لو شافوها لا يسمعون حسيسها لا يسمع لها صوتا لا يسمع لها زفرات خالص خالص لا يسمعون حسيسها ليه أسلهم أصلا ربنا أعد لهم كل حاجة ما بيشتهوها بتشتهوا الطعام خدوا بتشتهوا النساء خدوا بتشتهوا الأموال خدوا بتشتهوا تكونوا مع النبي خدوا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر مش خايفين مش مرعوبين ما عندهمش خوف ولا رعب من اليوم ده لأن ربنا أمنهم لأن ربنا طمنهم بالحسنة بالحسنة يعني جلسة القرآن اللي أنا قعدت فيها وأنا إن هي تقيلة شوية على قلبي جلسة القرآن اللي أنا قعدتها لا يحزنهم الفزع الأكبر إيه سبحان الله ركعتين في جوف الليل وأنا تعبان لا يحزنهم الفزع الأكبر شفت كرم ربنا شفت من جاء بالحسنة فله خير منها شفت من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وربنا بيقول لا يحزنهم الفزع الأكبر مش كده وبس ده في ظل الأهوال دي في ظل الأهوال دي تتلقاهم الملائكة تعالوا ما تخافوش ما تخافوش احنا معاكم مش هنسيبكم لحد ما ان شاء الله تدخلوا الجنة نحن وأولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجيل للكتب فأرض المحشر الناس دي مش خايفة فأرض المحشر الناس دي في قمة الأمن في قمة الأمان سبحان الله قارن بقى بين حال من جاء بالحسنة اللي لبست الحجاب وخلاص خلاص أنا الآيات دي تكفيني إن أنا النهاردة هتحمل أذى زميلاتي ليا والاستهزاء بيا مقابل لا يسمعون حسيسها أنا النهاردة هغير هدومي مقابل لا يحزنهم الفزع الأكبر أنا من النهاردة هلبس الحجاب اللي ربنا يحبه مقابل تتلقاهم الملائكة هذا يومكم هو ده هو ده اللي انا عايز أأكد عليه النهاردة من جاء بالحسنة فله خير منها خدت قرار النقاب فله خير منها فله خير صدقيني هتلاقي ربنا بيعطيك عطاء لا يدخل إنسان وبخاصة في مثل هذا اليوم وبخاصة في مثل هذا اليوم قارنوا بقى بمن جاء بالحسنة وبين من كان هذا حاله وبين من كان هذا حاله علشان كده أنا عايزك تسمع الأبيات دي وقول لي أنت تحب تكون فين تحب تكون هنا مع الناس اللي ربنا بيكرمها الكرم ده كله ولا هنا أبيات جميلة جدا يعني هي دايما بتأثر في قلبي تعالوا مع بعض نسمعها كده ولعل يا رب يا رب يا رب كل عاصب يسمع الكلمات دي يا رب تغير من قلبه يا رب تغير من حاله يا رب تقربه من ربنا سبحانه وتعالى كان بعضهم يقول تذكروا وقوفك يوم العرض عريانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا والموحدون بدار الخلد سكانا أظن إن محدش فينا يتحمل أبدا إنه يسمع يوم القيامة الله عز وجل ينادي خذوه يا ملائكتي خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا ما أظنش إن في حد يتحمل دي علشان كده سبحان الله سبحان الله محتاجين أحبابي الآن الحسنة محتاجين الحسنة إن أنت تقابل بها ربنا سبحانه وتعالى تقابل بها ربنا علشان تشوف كرم ربنا ليك القرآن حسنة قابل بها ربنا القرآن حسنة قابل بها ربنا يا شباب يا اللي ضيعتوا القرآن ارجعوا للقرآن حسنة قابل بها ربنا يمكن بعضنا مكسل شوية في قراءة القرآن بس والله لما تعرف إكرام ربنا سبحانه وتعالى ليك يوم القيامة صدقني حالك هيتغير والله حالك هيتغير قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول له ألا تعرفني؟ فيقول له من أنت؟ مين أنت؟ قال أنا صاحبك القرآن شوفوا بقى من جاء بالحسنة فله خير منها شوفوا في أرض المحشر والأهوال والدنيا مقلوبة وصاحب القرآن مع القرآن فيقول القرآن أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك فيقول القرآن فيعطى الملك بيمينه قال صلى الله عليه وسلم فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج نوره أشد من نور الشمس تاج الوقار تخيلوا أحبابي إن الناس خارجة من قبورها حفاة عراة غرلة وده حال أهل القرآن وده حال أهل القرآن النبي يقول إن الحلة دي لا تقوم لها الدنيا وما فيها التاج ده اللي لابسه فوق دماغه ده نوره أشد من نور الشمس الناس خارجة من قبورها حفاة عراة غرلة وده ما شاء الله لا قوة إلا في أبهى زينة وفي أبهى حلة قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن أي رب حله الراجل ده ما يبقاش عاري كده وسط الناس يا رب أكرم صاحب القرآن يا رب أكرم حامل القرآن فيقول القرآن أي رب حله فيلبس حلة الكرامة لا تقوم لها الدنيا وما فيها فيقول القرآن أي رب زده فيلبس تاج الوقار تاج الوقار نوره أشد من نور الشمس ثم يقول ثم يقول القرآن ثم يقول القرآن أي ربي ارض عنه فيرضى الله عز وجل عنه ثم يقول القرآن أي رب ارفعه أي رب ارفعه فيرفع إلى درجات الجنة فيقول الله له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد انظر لكرم الله عز وجل لك لتعرف جيدا قدر الحسنة استأذنكم كده في فاصل سريع وارجع لكم تاني
أوسكار تيفي شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحه الهيه واعجاز الهي من الله عز وجل في خلق الانسان بيتعرض لكثير من المشاكل والاعراض المرضيه التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض جيت فري مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% جيت فري لك ولأسرتك جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع جيت فري اخترنا لك تاجك جيت فري راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك جيت فري جيت فري أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 522 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يركى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إذا يا إخواني كل ما أرجوه الآن إن إحنا نفهم هذه العلاقة جيدا من جاء بالحسنة فله خير منها هنشوف ده والله والله يا إخواني ممكن الحسنة البسيطة اللي الإنسان منا بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها يجد خيرا منها مهما كانت الصلاة يعني تقيلة على نفسك في فترة الفطور بتاعتك مهما كان قراءة القرآن تقيل قوي عليك في فترة الفطور والله العظيم والله العظيم أنتم لو تدبرتم وتخيلتم كرم الله عز وجل لكم في الآخرة بسبب الحسنة البسيطة اللي احنا عملناها والله يا إخواني والله يا أخواتي لذابت قلوبنا حبا في ربنا عز وجل والله العظيم وفعلا عشنا مع اسم الله عز وجل الكريم إلا قال لنا من جاء بالحسنة فله خير منها حديث عمال النهاردة كده عمال أحضر وأجمع الحديث اللي وردت في الدرس النهاردة حديث لفت نظر جدا والله يا إخواني الإنسان فعلا أنت كده كده خارج من بيتك رايح مشوار كده كده سبحان الله الحمد لله اللي بتقولوها في الطريق دي والله العظيم يا اخواني انتوا ما تعرفوش قدر الخير اللي ربنا ممكن يديه لكم قصاد كلمه الحمد لله سبحان الله ابائنا الكرام اللي ربنا اصابهم بمرض او ربنا ابتلاهم ببلاء معين والله انتم لا تدرون قدر ومقدار الصبر اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله في قلوبكم ما تقولوا الحمد لله احنا راضيين كل قضاء ربنا احنا مسلمين بيه اختنا اللي ابنها توفي في حادث والله انت لا تعرفي قدر الخير اللي ربنا هيديهولك مقابل انك تصبري ولا يتكلم لسانك إلا بقول الحمد لله قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث رواه الطبراني وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة كل الناس تتجمع فيقول الله سبحانه فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها الناس الفقراء والمساكين اللي رغم الصبر ما دورتش على الحرام اللي رغم الصبر عمر ما أديت مادة الحرام ولكن صبر اللي رغم المسكنة اللي كان عايش فيها والفقر اللي كان عايش فيه كان صابر ولا تمتد يده الحرام ياما وهي فقيرة اتمد لها أبواب حرام ورفضت ياما وهو فقير اتمد ليه أبواب رشاوي ومال حرام ومع ذلك رفض ياما كان كده سبحان الله يعني بيعدي عليه ليلة والتانية وهو جعان مش قادر وتعرض عليه أموال كتير حرام وهو صبر ياه ياه قال فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها فيقومون فيقال لهم ماذا عملتم انتوا عملتوا في الدنيا فيقولون يا رب ابتلينا وصبرنا ابتلتنا بالمرض وصبرنا ابتلتنا بالفقر وصبرنا ابتلتنا مع بأشياء كثيرة جدا وصبرنا يا رب ابتلينا فصبرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة قبل الناس فيدخلون الجنة قبل الناس فالصحابة قالوا يا رسول الله فأين الناس يومئذ فأين المؤمنون يومئذ فين يا رسول الله الناس اللي كان قدموا الحسنات والطاعات والعبادات في أرض المحشر بأهولها بشدائدها يا رسول الله أين المؤمنون فقال صلى الله عليه وسلم توضع لهم كراسي من نور ربنا سبحانه وتعالى وضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام ويظلل عليهم الغمام ويكون ذلك اليوم عليهم أقصر من ساعة من نهار يا ربي دقق معايا كده سبحان الله حلقة القرآن مع المعلمة اللي انت كنت بتحفظي عندها سبحان الله قاعدة على كراسي من نور يوم القيامة سبحان الله يعني المحافظة على الصلوات في جماعة على كراسي من نور يوم القيامة ويظلل عليك الغمام عشان ما تتأذاش من الشمس اللي دنت واقتربت من الناس وكانت منهم على قدر ميل ايه العظمة ده ايه العظمة دي ايه العظمة دي معقول معقول يا رب ايوه هو ده بقى قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ان يتعرض عليك الحرام تقول لا دي حسنة من أعظم الحسنات اللي تقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى إن كل زمانك دلوقتي كل واحد منهم خلاص مظبط مع بنت وعلاقات محرمة وغير ذلك وانت تقول يا رب يا رب أنا هترك ده لك تقول يا رب أنا هسيب ده لك إن أنت النهاردة تكون محامي وكل المحاميين النهاردة أو كثير منهم ماشي بيسلك أبواب غلط وطرق غلط والظالم بقى عنده مظلوم والمظلوم بقى عنده ظالم وانت تقول لا أنا هاكل بما يرضي الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها إن النهاردة رغم سبحان الله إن المسجد بعيد عني وفي درس وأنا أطلع جري أحضر درس وسبحان الله اجتهد ان انا احضر الدرس شوفوا اكرام ربنا لواحد حضر درس علم اكرام ربنا لواحد حضر درس علم قال النبي صلى الله عليه وسلم انني لا اعلم اقواما ياتون يوم القيامه على وجوههم نور شوفوا بقى من جاء بالحسنه فله خير منها في فتره انت مش قادر اصلا تروح درس رحت الدرس وصرفت من جيبك عشان تروح درس وسافرت بلد تاني عشان تروح درس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور ثيابهم من نور الثياب نور على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء ده ناس عاديين جدا ولكن جاء بالحسنة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على إيه؟ على قربهم من ربهم عز وجل أصل دول أكتر ناس كانوا مقربين من ربنا سبحانه وتعالى على قربهم من ربهم عز وجل ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء على قربهم من ربهم عز وجل يفزع الناس ولا يفزعون خدوا بالكم من دي شفتوا كرم ربنا شفتوا كرم ربنا يفزع الناس ولا يفزعون وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اليوم ده ما بيخافش اليوم ده ما بيخافش رغم ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأن هذا اليوم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يا جماعة أهوال القيامة محيطة بهم من كل مكان دول لا يفزعون دول عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله فقام رجل وقال يا رسول الله مين دول مين دول اللي ده يكون حالهم يوم القيامة بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل أشتى اجتمعوا على ذكر الله عز وجل ناس اتجمعت من قبائل مختلفة من عائلات مختلفة ولكن لم يجمع بينهم إلا طاعة الله عز وجل بس منابر من نور والناس غرقانه في عرقها والله يا إخواني أنا لسه النهاردة قارئ رواية يا يا رب سلم يا رب يا رب سلم يا رب تعرفين الحديث تدنو الشمس من الرؤوس فتكون من العباد على قدر ميل عارفين المعنى ده قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه ومنهم من يلجمه العرق الجامه والنبي أشار كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يغرقه العرق وأشار النبي فوق رأسه هكذا ويده لا تمس رأسه تخيلوا بيغرق في العرق بتاعه غرقان خلاص ويأتيه الموت ولكن سبحان الله في الدنيا كان الإنسان بيغرق فيموت فيرتاح إنما هنا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت الناس خايفة الناس مرعوبة الناس شايفة بس جهنم بتعدي كده الناس في قمة الرعب كل واحد يندم كل واحد حزين انه ما قدمش العمل الصالح في الوقت ده قارنوا بقى بين الايتين اللي هتسمعوهم الان انا عايزكم تقارنوا انتوا عايزين تكونوا فين شوفوا اللي جاء بالسيئه هنا حاله ايه واللي جاب الحسنه هنا حاله ايه قال الله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ليتني قدمت لحياتي شفتوا الحسرة دي شفتوا الخوف ده شفتوا الرعب ده سبحان الله يخرجون من الأجداث بهذا الرعب يخرجون من الأجداث من القبور بهذا الرعب ليه؟ ما جاش بالحسنة ما عملش الطاعة اتعرضت عليه الفتنة وقع فيها وتلبس بيها ضاع ضاع سبحان الله قال الله في شأنهم هم خارجين بقى خارجين من قبورهم يعني يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن خلاص سبحان الله ربنا صور لنا منظرهم وهم خارجين عجيب سود الوجوه خوف ورعب وذعر لا يتخيله إنسان قال الله سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ده بقى اللي قصر ده اللي ضيع ده اللي ما قدمش الحسنة اللي قابل بها ربنا شتان شتان بين ده اللي خارج مرعوب وخايف وعلى وشه ذل وخوف ورعب ووشه اسود شتان بين ده وبين ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في شأنه ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ده خارج ما شاء الله
مبسوط سعيد فرحان مش خايف ربنا أمنه أصله خاف من ربنا في الدنيا فقدم الحسنة خاف من ربنا في الدنيا فبعد عن السيئة يجي يوم القيامة آمن مطمئن هو ده بقى الثواب الحسنة في اليوم ده إنك خارج من قبرك مطمئن خارج من قبرك مش خايف خارج من قبرك ما شاء الله في أبهى زينة وفي أبهى حلة وفي أبهى شكل ما شاء الله لا قوة إلا بالله هي دي من جاء بالحسنة فله خير منها تسوى إيه بقى تسوى إيه بقى وإيه الطاعة دي يعني إيه الطاعة اللي سبحان الله هي بسيطة جدا بسيطة جدا أيتين قبل ما تنام أيتين قبل ما تنام ركعتين لا لا ركعة واحدة قبل ما تنام بس من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها يوميها تبقى خارج من قبرك كده آمن مطمئن مش خايف مش مرعوب خالص إن شاء الله ربنا مأمنك معاك الملائكة بتقول لك ما تخافش ما تقلقش هو كده هو كده في أرض المحشر ده حالك في أرض المحشر ده حالك في ناس في الدنيا رغم ان العمل الصالح كان تقيل قوي عليهم كان تقيل قوي نظرا مثلا انا معيش الا مبلغ بسيط جدا ومع ذلك اتفتح قدامي باب خير انا المال ده انا محتاجه ومع ذلك انا قلت لا انا هطلعه في الباب ده وربنا يرزقني العمل كان تقيل قوي عليك سبحان الله يوم القيامه انت خارج مطمن خارج مطمن يوم القيامه انت خارج مش خايف يوم القيامة أنت ما شاء الله بتقابل ربنا ومبتسم ومبسوط وفرحان قمة الفرح وقمة السعادة من جاء بالحسنة فله خير منها ممكن ما, تشوف الخير ما تشوفش الخير في الدنيا بس تشوف في اليوم ده وأنت في قمة السعادة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا بص اسمع اسمع فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم مش كده وبس ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا كمل باقي الصورة شوف الخير اللي ربنا اداه لهم على ايه يطعمون الطعام على حبه هم بيحبوه حاجة بيحبوها طلعوها لله بس كانوا خايفين من يوم القيامة كانت النتيجة فوقاهم الله انتهت يقابل ربنا مش خايف مرعوب مش مرعوب مطمن مطمن ما شاء الله كنت خارج من قبره ما شاء الله ثيابه نور يا جماعة وشه منور ما شاء الله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يا رب يا رب وجوه ما شاء الله خارجة فرحانة فرح... يا رب سعدنا في الدنيا والآخرة يا رب خارج من قبره فرحان سعيد مبسوط ويشوف كرم ربنا فيزداد فرحا والله يا إخواني أنا كل ما بعيش مع الأحاديث دي أقول سبحان الله هي الناس دي لما بتخرج من قبورها أهل الصلاح دول لما يخرجوا من قبورهم ويلاقوا شوشهم نور وعلى منابر من نور هم شعورهم إيه تجاه ربنا دلوقتي الحب الفياض تجاه رب ده هم كانوا بيحبوه في الدنيا حب شديد لما يشوفوا ده لما يشوفوا الخير ده حبهم لربنا هيبقى شكله إيه تعظيمهم لربنا هيبقى شكله إيه الشوق إلى الله هيكون شكله إيه يا ربي ايه الكرم ده ايه الكرم ده ايه العظمه دي ايه الروعه ده ايه الروعه دي حاجه لا يتخيلها انسان يا رب انا استحق ده كله يا رب انا استحق ان انا اخرج من قبري فرحان مسرور يا رب انا استحق ان انا اخرج من قبري ان انا مطمن ومش خايف يا رب انا استحق ان انا اكون على يمين على يمينك يوم القيامه يا رب انا استحق ان انت تظلل عليا بالغمام يوم القيامه علشان الشمس لا تؤذيني انا استحق ده ايوه تستحقيه لانك تحجبت في زمن كان كل فيه فساد لانك قلت للحب حرام بلاش لان ربنا لا يرضى بهذا انا سبت ده لله انك كنت في الجامعه ارض الجامعه ارض فساد انت قلت خلاص انا هكون من اهل الصلاح انك بذلت من جهدك ومالك ومجهودك وتعبك ونصبك تعبت علشان تبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى تستحق ده ايوه تستحق ده احنا نست... انتوا تستحقوا ده ان انت تبقى عندك شغل الصبح وقاعد لحد الساعه 12 تسمع انا استحق كل ده ايوه تستحق ده تستحق ده من جاء بالحسنة فله خير منها مش كده بس مش في أرض المحشر لا لا ده حتى لما يجي يتحاسب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كرم ربنا سبحانه وتعالى ليه هو بيتحاسب كرم غير طبيعي احنا بشر لنا ذنوب ولنا حسنات واحد من من جاء بالحسنة فله خير منها واقف بين ايدين ربنا حكم انه بشر كان بيقع في ذنوب ومعاصي ربنا يقول له تعالى تعالى اقرأ كتابك بس يا رب كده النبي يقول أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة الآخرون آخر الأمم الأولون أول الأمم تحاسب يعني اللي هيتفضح في اليوم ده فضحته على رؤوس الأشهاد طب يا رب أنا يا رب أنا كنت بدعو إليك بس يا رب كانت لي ذنوب ومعاصي يا رب هتفضحني قدام الناس يا رب يا رب استرنا يا رب العبد المؤمن الطائع لله حسنات اللي قدم الحسنة بيقول يا رب كل ما أرجوه أن تسترني في الدنيا والآخرة بس مش عايز اكتر من كده تكون النتيجة ان الانسان سبحان الله الطائع ده اختنا اختنا اللي في تونس ولا اللي في الجزائر ولا في المغرب وبخاصة تونس والمغرب والجزائر البلاد دي اللي كان الاستعمار عليها شديد جدا عايزين يخرجوا اخواتنا من الزي الشرعي والاخت تمسكت الاخت تمسكت والله في درس الشيخ محمد اللي كان بي بي بيذاع هناك من مدينة الحماد في تونس ولقيت هذا الكم الهائل من أخواتنا المحجبات والله أنا بكيت قلت سبحانك يا رب دول اللي كان فرنسا عايزين يخرجوهم تماما من دينهم ويقلعوهم الحجاب شوفوا يا فرنسا شوفوا يا أهل فرنسا شوفوا يا فرنسيين أدوا دول أخواتنا من أهل المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر هم دول أخواتنا دول اللي يكرموا إن شاء الله دول اللي يكرموا إن شاء الله ما استجابوش للضغوط دي والتزموا بالحجاب ما شاء الله لا قوه الا بالله هم دول اللي ربنا بيكرمهم من جاء بالحسنه فله خير منها بحكم ان احنا بشر لنا سيئات واقفين بين ايدين ربنا لا لا لا ربنا يسترك والله لا يرى الناس منك الا الخير روى الامام احمد في الزهد عبد الله بن الامام احمد في كتاب الزهد في زواهد الزهد زوائد الزهد باسناد الرجال والثقات عن ابي هريره رضي الله عنه قال والحديث ان كان موقوفا على أبي هريرة إلا أن له حكم الرفع إن الله عز وجل يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة ويقول الله عز وجل له عبدي اقرأ كتابك يا رب يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب عبدي اقرأ كتابك فيمر بالحسنة فيمر بالحسنة بس خد بالك بعد أن يضع الله عليه كنفه ويستره فيمر بالحسنة يا رب حسنة صلاة يا رب حجاب يا رب الرشوة اتعرضت عليا قلت لها لا يا رب علاقة محرمة قلت لها لا يا رب موقع محرم قلت لا يا رب يا رب ذنوب ومعاصي قلت لها لا يا رب حسنة يا رب فيقول الله عز وجل عبدي عبدي أنا أعنتك في الدنيا وها أنا أقبلها منك الآن قال صلى الله عليه وسلم فيخر العبد لله ساجدا ينزل ساجد ولا يرى الناس منه إلا السجود مش شايفين منه إلا السجود فيقول الله عبد عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك قوم ارفع رأسك حسنة حسنة حسنة حسنة ومع كل حسنة متقبلة يخر الله ساجدا ثم يمر العبد بالسيئة يا نهار أبيض سيئة يا رب سيئة يا رب أذنبت يا رب نظرة محرمة يا رب رجلي وقعت في الحرام يا رب سيئة يا رب فيقول الله سبحانه وتعالى عبدي أنا سترتك في الدنيا وها أنا أغفرها لك الآن أنا سترتك في الدنيا ودلوقتي أنا أغفرها لك أنا سترتك في الدنيا وها أنا أغفرها لك الآن فيخر العبد لله ساجدا ولا يرى الناس منه إلا السجود ولا يرى الناس منه إلا السجود ويقولون طوبى لهذا العبد لم يعص الله عز وجل طرفة عين كرم من ربنا سبحانه وتعالى كرم من ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء ويظل الكرم ده موجود كرم في الحساب كرم على الميزان لما ترى الحسنات عمالة تنزل كده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ينزل من الحسنات بغير حساب كرم ليك كرم تنزل كفة الحسنات كرم على الصراط لما ربنا يعطيك النور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وأعظم كرم لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى في الجنة يوم القيامة ويمن الله عز وجل عليك برؤيته ولعل ده إن شاء الله يكون عنوان الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى أعظم كرم الله أعظم كرم الله سبحانه وتعالى للعباد من جاء بالحسنة فله خير منها الخير ده إن إنك تشوف ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة لعل بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون ده الدرس بتاع الأسبوع القادم إذا ربنا أحيانا أختم معكم بهذا الحديث اللي فيه ربنا سبحانه وتعالى يري كرمه لأهل طاعته وأهل الطاعة بيعترفوا بكرم ربنا سبحانه وتعالى حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم بعد ما دخلوا الجنة وشافوا ما فيها من خيرات وما أعده الله عز وجل لمن جاء بالحسنات فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم إن ترضيتوا فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا ونجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا وده من كرم ربنا وفي رواية فيرفع ربنا تبارك وتعالى الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من, نظر من لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نعيش حول هذا المعنى عن أعظم كرم لله سبحانه وتعالى لأهل الحسنات يوم القيامة برؤيته سبحانه وتعالى والأعمال المؤهلة أن العبد يرى ربه عز وجل يوم القيامة أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أنه يكون المعنى وصل ليكم من جاء بالحسنة فله خير منها وأرجو إن شاء الله أن إخواننا الآن يعرضوا بس الصفحة على الشاشة يا ريت إن شاء الله كل إخواننا إن شاء الله يخشوا على الصفحة الآن ويسجلوا صور كرم الله سبحانه كرم الله سبحانه وتعالى لكم على حسنة أنتم قدمتموها ويكون ده إن شاء الله السؤال بتاع الحلقة اذكر بعض صور كرم الله سبحانه وتعالى لك على حسنة أنت قدمتها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا حتى تسود على العدا حتى تسود على العدا والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما شرع لباس لله تبقى